يعني النهاردة احنا موضوعنا التوبة هل التوبة مواعيد هل التوبة شروط وكيف كانت توبة صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم.
وكيف نحذو حزبهم كيف نتوب توبتهم عن التوبة يدور حوارنا اليوم مع العالم الجليل الشيخ محمود المصري شيخ محمود يعني احنا تكلمنا عن الرفق بالمذنبين حتى يعني نفتح لهم باب الأمل نعم.
لو أن المذنب نفسه يتوب كما كان يتوب أصحاب النبي عليه الله الصلاة عز والسلام فكيف أن تكون التوبة موافقة لتوبة أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت دكتور عمرو عن رفق الإنسان بالمذنبين دايما بقول الإنسان لما يتعامل مع أي إنسان مذنب يتعامل معه باللين وبالرحمة لأن ده منطلق فهمي للدعوة ومنطلق فهمي لسنن الح- الحق سبحانه وتعالى في كونه فلان مذنب وفلان مطيع لكن قادر ربنا سبحانه وتعالى يخلي المذنب مطيع ويخلي المطيع مذنب لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا و- ويصبح كافرا القلوب تتقلب لكن ولذلك كان من أكثر دعاء للنبي عليه السلام كما ثبت عند الترمذي وسند صحيح اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ده مين اللي بيدعو الدعاء ده يا دكتور عمرو صاحب أطهر وأجمل وأثبت وأفضل قلب على وجه الأرض صاحب أتقى قلب اللي هو قال نفسه عن نفسه قال أما إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ولكن أصوم وأفطر إلى آخر الحديث الشاهد في الموضوع أن أي إنسان في الدنيا لابد أن يكون في سقف للم- لل- للحاجة اللي هو بيتمناها أنا لو قلت مثلا أنا عايز أتوب بنسبة 50% فلو جيت أحقق التوبة ممكن أوصل ل 20% إنما لما أقول أنا عايز أتوب زي ما الصحابة كانوا بيتوبوا اللي هم توبتهم في يعني في الحديث عنها بنقول لها توبة 100% زي ما الكتاب بيقول فحتى لو قصرت فهتبقى تبت بنسبة 90% فيبقى شيء جميل برضه فالصحابة كان ليهم سمات تميز توبتهم عن توبة أي إنسان على وجه الأرض كانت خمس مميزات يا دكتور عمرو كان أول ميزة من مميزات آه، آه، التوبة عند الصحابة تعظيم الذنب تعظيم الذنب يعني إيه؟ يعني أنا لما أرتكب ذنب لو أنا حسيت إن اللي أنا بعمله ده شيء طبيعي جدا وشيء عادي جدا وإن أنا ولا كأني عملت حاجة أنا أذنبت إزاي يعني النهاردة زي ما بيقولوا التشخيص نص العلاج لو اني جيت لواحد وقلت له آه، يعني انت آه، مثلا بتذنب فيقول لك لا انا ما بذنبش هو بيعتبر ان الذنب اللي بيذنبه ده ممكن يكون ما هوش ذنب بل ممكن يعتبر الذنب ده هو عين الطاعه نعم اذا فمعرفتي بالداء هو سبيلي الى معرفه الدواء فانا لما اقول النهارده ان الذنب ده فعلا ذنب كبير ده يخليني ان انا اسعى ان انا اغير نفسي تعظيم الذنب كانوا كان انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه طبعا انس بن مالك كما تعلم حضرتك هو من أطول الصحابة عمرا لأن النبي دعا له بكده كما في الحديث اللي رواه مسلم لما أم سليم اللي هي أم أنس بن مالك لما أخذت أنس بن مالك حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قالت له يا رسول الله ما من- ما من امرأة من الأنصار إلا وقد أتحفتك بهدية إلا أنا فإني أقدم لك أنس ليكون لك خادما يا رسول الله فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فقالت له ادعو له يا رسول الله فدعا له بطول العمر وبكثرة المال وكثرة الولد يقول أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه الذي أدرك زمن الحجاج بن يوسف فبيقول والله لقد طال عمري حتى أني و- و- وكثر مالي وكثر ولدي حتى أني دفنت إلى مقدم الحجاج أكثر من 100 ولد ده من أولاده اللي إيه اللي دف- ده اللي عايشين سبحان الملك الشاهد في الموضوع ان سيدنا انس بقى لما كان قاعد مع بعض ابناء الصحابه وبعض التابعين بيقول لهم ايه بيقول لهم انكم لتعملون اعمالا هي ادق في اعينكم من الشعر إن كنا لنعدها على عهد رسول الله من الموبقات أي من المهلكات هل الذنب ممكن يتغير؟ يعني ممكن الذنب ده يكون هنا له حكم وهنا له حكم ممكن لكن في الغالب الصغيرة هي صغيرة وإن كان ابن عباس قال لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار يعني الصغيرة ممكن مع الإصرار وممكن مع استحلال الذنب ممكن تتحول إلى كبيرة والكبيرة مع الاستغفار خلاص بتمحى تماما فإذا إيه إيه إيه تعظيم الذنب لهم إنكم لا تعملون أعمالا هي في أدق في عينكم من الشعر إن كنا لا نعدها على عهد رسول الله من الوقات فالعلماء لما تكلموا في هذه المسألة قالوا إيه قالوا إن قلوب الصحابة كانت قلوب شفافة وكانوا بيزنوا الأعمال أو حتى الذنوب بميزان الذهب ميزان ال- الاكل والشرب يا دكتور عمرو ممكن ن- يفرق معانا ربع كيلو وثمن كيلو انما ميزان ميزان الذهب بيفرق معانا الجرام واقل من الجرام يعني بيجيب لك تكسيرات الجرام أيوة.
مفردات الجرام فهم بيقيسوا بميزان ادق من ميزان الذهب فاهل العلم قالوا وكان انس بن مالك يتخيل آه، انه قد قامت القيامه وان الميزان قد وضع الميزان قد وضع وقد تساوت كفة الحسنات مع كفة السيئات فلو نزلت سيئة في كفة السيئات لرجحت فدخل النار ولو نزلت عشر حسنة العشر حسنة الحسنة بعشر أمثالها ولو نزلت عشر حسنة في كفة الحسنات لرجحت كفة الحسنات ودخل الجنة فبيقول الأعمال اللي انتوا بتقولها بتحسبوها أدق في عينكم من الشعر ممكن احنا كنا بنقدها من الموبقات ليه لأن ممكن سيئة واحدة يختم بها عمري أخش بها النار عشان كده كانوا دايما يتوبوا سيدنا ابن مسعود يقول يقول المؤمن يرى ذنوبه كأنه كأنه قاعد تحت أصل الجبل يوشك الجبل أن يقع فوق رأسه تخيل حضرتك لو واحد قاعد تحت جبل كده والجبل ده قايل للسقوط فهو قاعد مرعوب وعمال كل شويه يبص على الجبل ربما الجبل يقع في دماغه قال والمنافق يرى ذنوبه كأنها ذباب أطار به هكذا وهكذا ولذلك بلال بن سعد كان يقول كلمة في غاية الروعة بيقول لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت ما تقولش هو ذنب صغير ماشي هو صغير احنا بنقول فعلا في كبائر وفي صغائر لكن الصغيرة دي ارتكبتها في حق مين في حق الله الله الذي قال سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون أنا لما أذنب ذنب إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن كن علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل عنك ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب الأندلسي كان ينصح ابنه يقول إذا, إذا وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني ربنا اللي خلق الظلام اللي انا مستخبي فيه هو شايفني ومطلع عليا يبقى اذا نقول لا تنظر الى صغر المعصيه لكن انظر الى عظمه ما عصيت وفوق كل ذلك وقبل كل ذلك قول الحبيب المصطفى اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد يقول اياكم ومحقرات الذنوب ايه محقرات الذنوب قال فان مثل محقرات الذنوب وبدا يوضحها كمثل قوم نزلوا بارض واد فارادوا ان ينضجوا طعامهم فجاء هذا بعود وهذا بعود فاججوا نارا فأنضجوا طعامهم وإن مثل محقرات الذنوب متى اجتمعنا على العبد يهلكنا يبقى ذنب زائد ذنب وأنا ما بتوبش يعني الذنب حين الإنسان حينما يذنب ذنبا ينكت في قلبه نكتت في قلبه نكتت في قلبه نكتة سوداء فإن تاب نزع ونزع من هذا الذنب ثقل قلبه خلاص يلمع تاني فإن عاد وأذنب نكتت في قلبه نكتة سوداء حتى يعلوه الران وذلك قول الله عز وجل كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون يبقى أول سمة يا دكتور عمرو من سمات توبة الصحابة تعظيم الذنب أنا ارتكبت ذنب ولو كان صغير أقول يا خبر أبيض أنا ارتكبت ذنب في حق ربي سبحانه وتعالى لا ألحق أتوب على طول ولذلك التوبة واجبة على الفور يعني لو أني أذنبت النهاردة مثلا الأربع ما أقولش هتوب يوم الجمعة ما أقولش هتوب يوم الأربع اللي جاي ما أقولش هتوب يوم في رمضان اللي جاي لا أذنبت دلوقتي ما نمشي إلا على توبة وأتبع السيئة الحسنة تمحوها لازم أتوب دلوقتي حالا لماذا؟ لان ممكن يا دكتور عمرو اموت بعد ساعة او ممكن اموت بعد ربع ساعة او ممكن اموت وانا واقف واموت الفجأة كما نعلم من علامات الساعة الصغرى كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم فممكن اموت في لحظتها على غير توبة اضيع كل اللي عملته طب وليه طب ما الحق نفسي لو وقعت في ذنب الحق توم على طول ولذلك كان من ضمن الحاجات الجميلة جدا ان لما تكلموا عن رفع الاعمال الى الله سبحانه وتعالى دكتور عمرو دكتور عمرو الاعمال بترفع الى الله سبحانه وتعالى بشكل اسبوعي وبشكل سنوي نعم شكل الأسبوعي كما ورد في الحديث الذي رواه مسلم تعرض الأعمال على الله سبحانه وتعالى يوم الاثنين ويوم الخميس تمام كده فيغفر لكل ذنب لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه, أخيه شحناء فيقال أنظروا يعني أجلوا هذين حتى يصطلحا أنظروا هذين حتى يصطلحا ده رفع الأسبوعي يبقى يوم الاثنين ويوم الخميس طب ورفع السنوي قالوا في شهر شعبان تمام كده قالوا طيب هو في شهر شعبان العمل بيرفع فقط ولا بيبقى رفع عمل وعرض قلب قالوا الحاجتين نعم عرض قلبي ورفع عمل الله ده كده شهر شعبان بقى شبيه بيوم القيامة تخيل المعلومة الغريبة دي نعم.
شهر شعبان اه طبعا لان يوم القيامة في عرض قلبي يوم تبلى السرائر تمام كده كل ما اكننته في صدري بيظهر لان القلب يصبح صفحة بيضاء الحق سبحانه وتعالى الذي كما قال عنه صلى الله عليه وسلم كويس.
إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولا إلى أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم إذا نظر الحق سبحانه وتعالى مباشرة إلى القلب فدي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب قلب سليم سليم، نعم.
وأثنى على خليل وقال إذ جاء ربه بقلب سليم سليم يبقى اذا يوم القيامة يوم تبلى السرائر طيب وبعدين آه آه طب وال- وال- وعرض بقى الصحيفة قال لك ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد الآية الثانية وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشور اقرأ كتابك كفى بنفسك.
كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا جميل قوي اذا يوم القيامة عرض قلب وعرض صحيفة شهر شعبان عرض قلب وعرض صحيفة ايه الدليل حديثين بس بعد ما تصلى على حبيبك عليه صلى الله عليه الصلاة وسلم والسلام.
الحديث الاولاني رواه البياقي باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله عز وجل الى عباده خد بالك بقى فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدعى أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه يبقى إذا النظر إلى قلب الإنسان فإن كان إنسان في قلبه حقد حسد غل خصام أي حاجة يتركه لحد ما يترك الحقد والغل والحسد ويتصالح مع إخوانه ثم يغفر له مع سائر إخوانه المؤمنين ده عرض قلب طب وعرض الصحيفة الحديث الذي رواه النسائي بإسناد حسن عن أسامة بن زيد قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما رأيتك تصوم شهرا بعد رمضان مثل ما صمت مثل ما تصوم في شعبان قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب وبين رمضان وهو شهر يرفع فيه العمل إلى الله فأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم يبقى إذن رفع عمل من يوم ال- ال- الجمعة لحد يوم الحد يترفع يوم الاثنين لو تبت إلى الله سبحانه وتعالى يترفع العمل إلى الله يوم الاثنين بلا ذنب لو لحقت تبت طيب من يوم الاثنين لحد يوم الاربع بالليل في ذنوب لو تبت منها لما يترفع العمل يوم الخميس يتغفر طيب عدت مني ذنوب كتير قوي ما لحقتش اتوب منها طول السنه ففيه فرصه جميله قوي اللي هي ايه شعبان او اتوب من ذنوب السنه كلها فيرفع العمل الى الله ما فيش اي ذنب طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة واحب ان يرفع عملي وأنا الى الله صائم.
وانا صائم نعم.
ليه ما قالش وانا مصلي طب ده الصلاه اجمل من الصيام مش الصلاه عماد الدين ده لو جاء انسان يوم القيامه صائما ولم يصلي لا يقبل ولو جاء مصليا ولم يصم يقبل امال ليه النبي عليه الصلاه والسلام قال بحب ان يرفع عملي الى الله وانا صائم لانه كما قال المولى عز وجل في الحديث القدسي الذي رواه مسلم قال كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به قالوا ليه كده قال الامام احمد بن حنبل رحمه الله رحمه واسعه لان الصيام لا يتطرق اليه الرياء ممكن أرائي في صلاتي ممكن أصلي قدام الناس فلما لا حد يوصل أخشع أوي في صلاتي ممكن أروح المسجد عشان الناس تشوفني يعني إيه ممكن ممكن حاجات كتير جدا لكن عند صيام الفريضة مش النافلة لا يمكن حد يطلع في نهار رمضان ويقول يا جماعة على فكرة أنا صائم ما كل الناس صايمة فلا لا رياء في الصيام فاختار الحق سبحانه وتعالى أخلص عبادة في هذا الكون ألا وهي الصيام وجعلها له سبحانه وتعالى والصيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث العظيم الذي رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يقول القرآن أي رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفع ويقول الصيام أي رب منعته الطعام والشراب والشهوة فشفعني فيه قال صلى الله عليه وسلم فيشفعان يبقى إذا أنا لما أصوم ولما أصل ولما أذكر ربنا ولما أتوب يرفع العمل إلى الله سبحانه وتعالى فتتغفر كل هذه الذنوب فتلقى المولى عز وجل والصحيفة فاضية ما فيهاش ولا ذنب بفضل الله سبحانه وتعالى يبقى دي أول سمة من سمات التوبة عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك كان آخر الجزئية أولها في هذا السؤال إن إن إن يوم القيامة من ضمن الأسماء يعني من ضمن الأشياء العجيبة إن إن يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى سمى الموت مصيبة قال فأصابتكم مصيبة الموت طب وليه انا قلت يوم القيامه لان قيامه العبد هي موته وان كان الحديث ضعيف اذا مات العبد قامت قيامته لكن معناه صحيح وان كان اللفظ ايه ضعيف فانا لو مت ليه م- مصيبه قال لان الصحيفه هتتقفل مش هيبقى في حسنات تانية تتكتب اه لا بس خد بالك بس في ناس صحيفتها مش تقفل في ناس الصحف بتاعتها ما زال هي ميته والصحف ما زالت مفتوحه زي مين زي مين من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة الله طب أنا مش عايش ليوم القيامة صح كده أنا مش عايش يوم القيامة أنا عايش مثلا 50 60 سنة 100 سنة وخلاص ميت بس أجري يفضل مع م- موجود والصحيفة مفتوحة يعني أدى حاجة من حاجة يا دكتور مثال الدال على الخير كفاعله ومن س- ومن حسن في الاسلام سنه حسنه فلها اجر اجر معناها من الى يوم القيامه الحديثين دولت انا لو جيت النهارده مثلا القيت محاضره عملت كتاب دليت الناس على سنه من سنن النبي عليه السلام علمتهم خير عرفتهم طريق ربنا ثم مت بعد ذلك كل من اهتدى على ايدي كل من قرأ كتابي كل من سمع محاضراتي اللي هي موجوده من بعدي كل ذلك يصلني وانا في قبري نائم في قبري هي دي السنه الحسنه طيب من سن سنه سيئه واحد راح في- بأهل قرية مثلا كده وعلمهم شرب الخمر ولعب الميسر وعلمهم السب واللعن وال- والس- والشتم إلى غير ذلك ثم مات بعد ذلك فكل من سب وكل من شتم وكل من شرب خمرا وكل من فعل ذلك فهو في ميزان السيئات يبقى في إنسان آه، يعني علشان كده كانوا يقولوا- بيقولوا يا بخت اللي يموت وتموت حسناته وسيئاته لكن يا بخته أكتر اللي يموت وتموت سيئاته وتحيا حسناته الله ويا حزن من مات ولم تمت سيئته شوف ال- شوف الثلاث اصناف فيعني ودي اول سمه من سمات التوبه عند الصحابه تعظيم الذنب فضلتك يعني كيف نتوب قبل أن ترفع الأعمال الله قال كيف نتوب قبل ان ترفع الاعمال قلنا من شويه يا دكتور عمرو ان الاعمال بترفع بشكل اسبوعي وبشكل سنوي دائما المؤمن يا دكتور عمرو لازم يعني شوف النبي عليه الصلاه والسلام وضح عشان الانسان ما يقولش ايه طب اتوب من ايه احيانا كنت آه، مثلا اما اكلم واحد اقول له عايزين نتوب يقول لي اتوب من ايه هو انا بعمل حاجه وحشه اقول له كوني ان انا اظن ان انا عمري ما عملت حاجه وحشه ده اوحش حاجه فيا لان ما فيش حد معصوم الا النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة وكلنا أصحاب ذنوب واوعى تفتكر الذنب ان انا اعمل حاجة وحشة قد يكون الذنب ان انا ما عملتش حاجة كويسة والسلام.
يعني ممكن اكون انا ايه ما بعملش حاجة وحشة ما بشربش خمر ما بشتمش حد آه، ما, ما, ما بتعاملش بالربا آه، ما بعملش اي حاجة وحشة خالص لكن في نفس الوقت ممكن ما اكونش بعمل حاجة كويسة خالص فده في حد ذاته ذنب ما هو ده تقصير في حق الله سبحانه وتعالى طيب ال- المؤمن لازم يعمل ايه لازم يجدد التوبة على طول زي ما بجدد الايمان في قلبي بالدعاء واللجوء الى الله كما ورد في الحديث عجيب جدا إيه، ممكن ناس كثيره بتغفل عن الحديث ده حديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه ان الايمان لا يخلق يخلق يعني يقدم انا دكتور مثلا جايب التوب ده مثلا مثلا من شهرين ثلاثه هل هيفضل بنفس البريق ده بعد سنتين ثلاثه مستحيل لابد ان هو يقدم فالنبي بيقول نفس الحكايه الايمان بيقدم في قلب الانسان ان الايمان لا يخلق في جوف العبد كما يخلق الثوب قال فسالوا الله ان يجدد الايمان في قلوبكم ان انا واجب علي ان انا الجا لربنا كل يوم وانا ساجد اقول له يا رب اللهم جدد الايمان في قلبي نفس الحكاية لازم كل يوم أجدد التوبة ولذلك هو ليه النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا كما في الحديث الذي رواه البخاري أن من قرأ دعاء الاستغفار سيد الاستغفار قبل أن ينام لو مات في الليلة دي دخل الجنة ولو قرأه في الصباح فمات في النهار دخل الجنة ليه؟
ليه لأنه- الدعاء يا مولانا؟
دعاء سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت الله كله يا دكتور عمرو انخلاع من حول الإنس من حولي وقوتي الى حول الله وقوتي بقول له يا رب ابوء لك بنعمتك علي وفي نفس الوقت المفترض ابوء لك بنعمتك والمفترض مفترض بقى في في المقابل وابوء ايه ب- بفضلك علي في طاعتي قال لا وابوء بذنبي بذنبي سبحانك يا ربي نعم نازله وذنوب طالعه ده ايه المقايسه العجيبه دي ولذلك الامام ابن القيم لما بيقول لما اذا اردت ان تقايس بين بين- في في هذه المسائل فقايس بين نعم الله ومش بين طاعتك لا قايس بين نعم الله وبين ذنوبك ان ربي بيرزقني ودايما زي ما علمونا مشايخنا يا دكتور عمرو مفيش حد بيعصى ربنا الا بنعم ربنا وده العجيب العجيب ان ان ان ربنا يرزقني بعين ويقول لي العينين دولت خدهم يا عبدي انتفع بيهم اه، اقرا و- وتكسب واخرج وشوف الدنيا وتمتع بجمال الدنيا واشتغل واكل ولادك واصرف وطبطب على بنتك و- و- واكرم اليتيم و- فانا اخد عينيا ديت واستخدمها استخدمها في كل ما يغضب ربي سبحانه وتعالى طب لو ان ربنا اخذ عينيا مني هقول له يا رب ردهم لي وانا مش هبص على الرجاله مش على الستات سبحان الملك طب ما كانوا موجودين ان ربنا يرزقني برجلين عشان اسعى وأش وامشي واعنبر الكون و- و- و- واسعى لاكل عيشي ورزقي ودروس علمي وشغلي و- ورغم ذلك استخدم رجلي في المشي الى الحرام ايدي وهكذا اذا فانا قبل ما ترفع صحيفتي او قبل ما يرفع عملي كل يوم اثنين كل يوم خميس كل شهر شعبان لا ده في حاجه اعظم من كده نعم
ان أنا ايش ضمان ان النهارده الاربع ايش ضمان نعيش لبكره يا دكتور عمرو مش بكره هيرفع العمل ايش ضمان نعيش زمان لبكره هيعيش كمان 10 دقايق ايش ض- ايش ضماني إن اخرج من الحلقه دي اصلا صحيح.
الا وانا محمول على الاعناق حد عارف صحيح.
سبحان الملك لسه بقول لحضرتك يا دكتور عمرو وهي الاعمار بيد الله سبحانه وتعالى كل انسان مكتوب الدقائق بتاعته والثواني لسه بقول لحضرتك قبل الحلقه انا والدي ربنا يا رب يعفو عنه توقف قلبه النهارده والدكتور اتصل بيه قال لي الوالد مات الله يرحمه رحمه الله واسعه وبعدين مفيش دقائق ولقيته بيقول لي عملنا له صدمات كهربائيه على القلب وعاد القلب للعمل مره ثانيه كان رسالة من ربنا سبحانه وتعالى لسه في شوية ساعات في عمره ومش هيلقاني إلا لما ياخد حقه ولذلك ملك الموت حينما يقبض الإنسان روح الإنسان كما جاء في الأثر يقول للعبد لقد طفت المشارق والمغارب فلم أجد لك لقمة عيش ولا شربة ماء وطفت المشارق والمغارب فلم أجد لك موضع قدم فما ينفعش تعيش بلا رزق وبلا سعي فلازم تموت شوف نعم- نعمة ربنا عشان كده الإنسان اللي قلقان على رزقه بقول له ما تقلقش والله ما حد بيموت م- و- و- ورزقه ناقص وفي السماء رزقكم وما توعدون والحديث رواه أبو نعيم بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا هرب ابن آدم من رزقه شوف قد إيه إذا هرب ابن آدم من رزقه ابن آدم من رزقه أدركه رزقه كما يدركه الموت الرزق هو اللي بيجري ورايا واللي ربنا مقدره ممكن أنا أنا أنا شفت حالات كتيرة في حياتي إنسان خلاص قالوا ده مات وفجأة برضه عملوا له صدمات قلبية وعاد قلبه مرة أخرى ثم عادت له الحياة بضع ساعات وقام شرب شوية مية و- وابتسم في وش حبايبه ودعا لهم ودعوا له ومات كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم رسالة انتوا خايفين على الرزق الرجل ده كان ليه عندي شوية مية صحيته ياخدهم ويرجع تاني شوف المعنى معاني جميلة جدا لو الإنسان يفطن إليها فأنا ليه أستنى لبكرة وليه أستنى إنه يرفع عمل يوم الاثنين الجاي وليه أستنى لشهر شعبان ما توب دلوقتي ما الحق نفسي واتوب دلوقتي لعل وعسى القى الله سبحانه وتعالى على توبه فلما القى الله على توبه صحيفتي تبقى نظيفه فاضيه ما فيهاش ذنب لان الانسان هو الانسان بس مش مستحضر المعنى كويس هو مش واخد باله ان انا يوم القيامه اليوم دوت ربنا وصفه وصف عجيب جدا قال يوم يجعل الولدان شيبه اشمعنى يا رب اخترت الولدان الصبيان الصغيرين دولت هو الصبي الصغير ده محاسب عمره ما هيحاسب معلوم معلوم يقينا ان اطفال المسلمين جميعا بلا استثناء وبلا وبلا خلاف بين اهل العلم بل باجتماع اهل العلم وباجماع اهل العلم كلهم في الجنه طب وأطفال غير المسلمين حدث خلاف بين أهل العلم لكن في النهاية نقل الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة أيضا أن الرأي الراجح عند غ- عند عامة أهل العلم أن أي طفل في الدنيا حتى لو كان غير مسلم برضه في الجنة ليه؟ لأنه ما زال على الفطرة كل مولود يولد على الفطرة طب كبر بقى وبلغ سن البلوغ فأبواه إما أن يهوداني أو ينصراني أو يمجساني طب قبل كده هو ما زال على الفطرة ما زال على الفطرة أبوه هندوسي أبوه سيخي أبوه بوذي وهو الطفل لسه عنده خمس سنين ما دخل الجنة انه ما زال على الفطره فانا النهارده لازم اخد بالي ان انا اسارع الى التوبه الحق اتوب وقعت في ذنب طب ما وقعتش في ذنب طب انا مش حاسس ان انا عملت حاجه او تبرير الذنب لا ده لسه جايين اللي بعدها للتبرير الذنب لا انا ما وقعتش في ذنب ما عملتش ذنب مثلا برضه كتر من التوبه هو النبي كان بيتوب ليه هو مش ربنا سبحانه وتعالى غفر للنبي صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تاخر سيد ولد ادم اللي ما صدرش منه ولا ذنب في عمره كله صلى الله عليه وسلم حتى لما لما نتكلم عن بعض الاشياء التي عاتبه الله عز وجل عليه مش عشان دي ذنوب ده عشان النبي عليه الصلاه والسلام فعل خلاف الاولى صلى الله عليه وسلم عبس وتولى ده مش ذنب انما ما عملش ذنب هو عمل خلاف الاولى صلى الله عليه وسلم انما النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وتاخر ويقوم ويصلي كما في الصحيح حتى تتورم قدماه فتقول له منعش يا رسول الله انت تفعل بنفسك هكذا كانها عايزه تقول امال انت لما تعمل كده احنا نعمل في نفسنا ايه أنت تفعل بنفسك هكذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيقول أفلا أكون عبدا شكورا النبي يتوب إلى الله سبحانه وتعالى في اليوم والليلة يا دكتور عمرو أكثر من سبعين مرة دي رواية البخاري وفي رواية مسلم مئة مرة يتوب مئة مرة وهو ربنا غفر له ذنوبه كلها اللي فات واللي جاي امال احنا بقى اللي اللي ذنوبنا مغرقانا و- و- وربنا وما نضمنش غفرها لنا ولا ما غفرهاش بحسن الظن بنقول لربنا يا رب يغفرها انما احنا ما نعرفش ما عندناش حاجه تثبت لنا ان ربنا غفر لنا ليه ما بنتوبش ليه ما كترش من الاستغفار اقول لحاجه حاجه يا دكتور عمرو حاجه شخصيه ليا انا انا طول ما انا ماشي في عربيتي او انا قاعد في مكتبي طالما مش قاعد بشتغل اكثر بالحاجتين اكثر من الحمد والاستغفار وتعلمتها من احد السلف كان يكثر من الحمد لله استغفر الله الحمد لله استغفر الله قالوا لماذا يعني اشمعنى دي بالذات ليه ما فيش حاجه تانية قال لهم لان العبد ما بين نعمه تستوجب الحمد وما بين ذنب يستوجب الاستغفار فانا احمده على نعمي واستغفره من ذنوبي ده الفهم ده الفهم ولو حتى انا مش هكتر من الحمد حتى فعلى الاقل كتر من الاستغفار لما سالوا الامام ابن تيميه رحمه الله رحمه واسعه ايهما افضل الاستغفار ام التسبيح قال اذا كان الثوب وسخا فالصابون انفع من الماء شوف المعنى اذا كان انا عندي ذنوب كتيرة فمحتاج انضفها اكتر ما ازود حسناتي محتاج القى الله وانا تايب اكتر ما القى الله وانا في ميزاني شوية تسبيح زيادة وان كان يجمع بين الاثنين فبها ونعمة عين حضرتك كنت ذكرت من شوية بتقول التبرير مشكلة تبرير الذنب أحيانا البعض بيبرر آه.
دايما الذنب
تبرير الذنب أو يحاول أن يوجد له يعني تبريرات اه عله كده يعني يقول أنا- اصل انا انا عارف حاجه يا دكتور عمرو لما تقول لواحده مثلا مش لابسه حجاب وانا دايما بقول ان دعوتنا الرفيقه الرحيمه دايما بقول عمري ما اسات الظن بواحد ما بيصليش عمري ما اسات الظن بواحده مش محجبه بقول لعل يكون فيهم خير احسن مني ألف مره لكن بس واقف على تكه المؤمن عامل زي يا دكتور عمرو شوف حضرتك السبوتات الاضاءه اللي موجوده في الاستوديو اللمض الجميله والاضاءات الحلوه دي ممكن لمبة منهم تجد الإضاءة بتاعتها ضعيفة شوية هي مش ضعيفة هو جه عليها شوية تراب فممكن لو أنا عندي فطنة ورحمة وذكاء فأقول مثلا لواحد من العمال الأفاضل أقول له بعد إذن حضرتك سلم بس كده وحتة قماشة أقوم ماسح بس الكشاف ده وممكن لو أنا ما عنديش فطنة أو ماسك طوبة وأقوم خابطها عشان أنفض التراب اللي عليها فأكسرها في ناس كده في انسان في دعوته كده في انسان المؤمن عامل زي اللمبه الفلورسنت الجميله اللي نورها بينور كده وحلو قوي في جه عليه شويه تراب ممكن التراب يكتر لدرجه انه يداري النور كله فممكن واحد باسلوب دعوته يجيب حته قماشه ناعمه ويمسح اللمبه فتنور وتبقى جميله جدا وممكن واحد يمسك عصايه وينفض اللمبه فيكسرها المؤمن عامل زي ال- ال- المصنع اللي واقف على فيوز مصنع ب 2 مليون دولار واقف على فيوز ب 50 قرش الفيوز ده لما ضرب المصنع وقف مش العلاج ان انا النهارده اغير آه، آه، نور المصنع كله او ان انا اهدم المصنع انما العلاج ان اجيب في الفيوز ابو 50 قرش ده اركبه المصنع يشتغل في انسان واقف على كلمه صغيره يا دكتور عمرو انا شفت ناس قسما بالله العظيم كنت ترى الانسان ده تقول ده قمه الشر اللي في الدنيا بكلمه بسيطه وبسمه حلوه وطبطب عليه بيبقى احسن مني ألف مره ال- ال- ان الانسان يبقى عارف ان انا لما اتعامل مع اللي قدامي وانا احسن الظن بيه صدقني بفضل الله ربنا سبحانه وتعالى هيفتح قلبه لان شوف لما بيقول المولى عز وجل بيقول ايه يريد اصلاحا يوفق الله بينهم ده في الاصلاح بين الزوجين طب في في الاصلاح ما بين العبد وما بين ان هو يقرب من ربنا سبحانه وتعالى ان اصلح ان اكون سبب في اصلاح قلب هذا الانسان لو اخلصت النيه لله سبحانه وتعالى في اصلاح قلب هذا الانسان ربنا يصلح قلبه المبرر ده هو مش انسان مش عايز يتوب اصل انت مش عارف يا شيخ محمود انا انا مش لابسه حجاب ليه انا مش لابسه حجاب لان انا مستنيه آه، لما يجي ابن الحلال يغطيني آه، يجوزني يعني ويلبسني حجاب طب حضرتك لو ان مثلا آه، ال- السوق دلوقتي آه، نايم و- ومفيش كتير بيتجوزوا يعني والحاله جيم ومفيش رجاله بيتجوزوا هتفضل قاعده كده يعني ربنا يكرمنا لحد ما يجي اه يبقى دي مش نوع تحجب لانها بررت عدم حجابها بان انا لما هتحجب لما يجي واحد يتجوزني ويقول لي اتحجب لي اصل انا مش بصلي عشان كل اللي بيصلوا وحشين اصل انا مش بتعامل بامانه لان كل اللي حواليا حراميه يبقى انا ببرر لنفس الذنب المؤمن ما يبررش المؤمن ما دمت انا عارف ان انا ليا ذنب حتى لو انا مش عايز اتوب دلوقتي اقول ادعي لي ودايما كده حتى تلاقي الانسان اللي هو نفسه يتوب بس في حاجه م- حاجزاه يقول ادعي لي والله العظيم يا شيخ محمود انا انا بشرب سجاير بقالي 10 سنين ادعي لي ربنا يكرمني وابطلها هو نفسه يبطلها انما لو قال بص مع حضرتك اصل هو ال- ال- النيكوتين بقى في دمي وانا مش ممكن ابطل وانا لو سبته ده انا اموت يبقى مش عايز ابطل هو ده التبرير الصحابه بقى ما كانش عندهم التبرير ده خالص اسوق لحضرتك ثلاث حوادث في ثلاث دقائق اتفضل الحديث الاولاني هو مسلم واحد اسمه ابو مسعود البدري ابو مسعود الانصاري في يوم من الايام ابو مسعود الانصاري كان عنده غلام بعته يشتري له حاجه واداله فلوس خد الفلوس ضيعها ورجع هو مش فارقه معاه الفلوس قوي يعني عادي جدا ايه ضيعت دي مثلا دينار آه، درهمين مش فارق معاه بس فارق معاه ايه ان انا لو ما عاقبتكش المره دي كل مره هتضيع الفلوس فمسك عصايه كده ولسه هيضرب الغلام فلقى صوت من ورا دكتور عمرو بيقول له ايه اعلم ابا مسعود مش واخد باله مين اللي بيتكلم فلسه بيرفع العصايه يضرب فقال اعلم ابا مسعود فتدور لقى النبي صلى الله عليه وسلم قال قال اعلم ابا مسعود ان الله اقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام فسقطت العصايه من ايديه قال له يا رسول الله بيني وبينك يا دكتور عمرو انا لو مكانه هقول له انا انا بعاقبه عشان ضيع فلوسي وانا بس بعاقبه عشان ما يستهترش الموضوع ده مره تانية يعني ما يكررش مره تانية انا مش فارقه معايا الفلوس انا ما رضيتش ابرر قال له أشهدك أنه حر لوجه الله ولم يتكلم القصة الثانية رواها مسلم في صلح الحديبية صلح الحديبية كان نص عظيم جدا جدا فتح عظيم جدا لأن بعد استقرار الحالة الأمنية ما بين المسلمين وما بين كفار قريش ما شاء الله عدد الناس اللي دخلوا الإسلام حاجة لا تخطر على قلب بشر أعداد خطيرة جدا جدا فأبو سفيان كان لسه كافر وكان معدي كده من قدام ثلاثة من الصحابة اللي هم بلال وصهيب وسلمان فقالوا هم ثلاثة في وقت واحد والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها أبو بكر الصديق معدي فسمع الكلام ده فقال أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم ايه اللي بتقولوا ده انت عارفين ان هو ممكن لو سمع كلمتين دولت ينقض ال- المعاهده ما بيننا وما بينهم وترجع الحرب مره تانية فالمهم دخل على النبي عليه السلام كويس.
وحكى له اللي حصل ما بينه وما بينهم الثلاثه فالنبي غضب قال لعلك اغضبتهم يا ابا بكر والله لئن كنت اغضبتهم فلقد اغضبت ربك عز وجل فابو بكر سمع الكلمتين ورجع لهم قال هل اغضبتكم يا اخوتاه قالوا لا يغفر الله لك يا اخي كان ممكن ابو بكر يقول له ايه قال له يا رسول الله مش عايزين مشاكل في وقت الصلح دوت ويبرر لكنه لم يبرر رضي الله عنه وارضاه لان ما عندهمش حته التبرير اخر مثال عجيب جدا سيدنا اسامه بن زيد الحديث في البخاري ومسلم النبي امره على سريه وراح عشان يقاتله فلما راح عشان يقاتله واحد من المشركين قتل عدد كبير جدا من المسلمين فاسامه بن زيد هو واحد من الانصار هجموا على الرجل ده عشان يقتلوه اول ما هجموا عليه الرجل اول ما شافهم والسيف آه، اسامه ماسك سيف والتاني ماسك رمح فاول ما شاف السيف والرمح فوق رقبته قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فالرجل الانصاري رجع واسامه بن زيد قتله فأول ما راح للنبي عليه السلام قال له أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله قال إنما قالها متحرزا يا رسول ده أنا هو خايف مني وبيني وبينك وبظاهر الموضوع كده فعلا وأنا وخايف قال له هل شققت عن صدري حتى تعلم أقالها متعوذا أم لا فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاء بها يوم القيامة يوم أسامة بن زيد يقول إيه يقول والله تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا في هذا اليوم ليه؟ عشان تبقى الحادثة ديت مش في ميزان سيئاتي وهكذا لم يكن عندهم تبرير طول ما أنا ما ببررش يبقى بفضل الله سبحانه وتعالى يبقى أنا إن شاء الله هتوب لأن أنا لازم أتوب لأن يوم القيامة المشاهد صعبة ربنا سبحانه وتعالى بيقول يوم يوم القيامة وإذا الوحوش حشرت طب الوحوش اللي انا كنت بخاف منها في الدنيا الاسود والنمور والفهود اللي الواحد يشوف يشوفهم هم في القفص يترعب ده واقف جنبي اسد اسد واقف جنبي ورغم ذلك انا مش خايف منه ليه لانه مفزوع طب الاسد الذي ليس له صحيفه ولن يحاسب حساب الدواب يوم القيامه الد- الد- الدابه القرناء اللي نطحت دابه في الدنيا الثانيه تنطحها في الاخره ثم يقال لهم كونوا ترابا هو ده عقابهم يوم القيامه لكنه ليس له حساب وليس له نار ومع ذلك مفزوع واذا الوحوش حشرت ومع ذلك فهو مفزوع اذا فمن باب اولى انا بقى اللي عندي صحيفه وعندي ذنوب وعندي وعندي وعندي من باب اولى ان انا الحق واتوب وارجع الى ربنا سبحانه وتعالى وما بررش اي ذنب حتى لو ان الذنب ده له مبرر عندي لكن ما فيش اي مبرر يدعوني ان انا اذنب في حق الله سبحانه وتعالى بل هناك ما يدعوني ان انا لما اذنب اتوب الى الله سبحانه وتعالى وارجع على الاقل حتى لو انا مش خايف من الذنب ده فعلى الاقل انا ارجو رضوان الله سبحانه وتعالى هل هناك ذنب مولانا يدعو الى الياس
مفيش ذنب في الدنيا يدعو إلى اليأس لأن الإنسان دائما لابد أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى يعني كل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم النبي صلى الله عليه وسلم يوضح صلى الله عليه وآله وسلم يقول والذي نفسي بيده حديث رواه مسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لأتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم يبقى إذن المولى عز وجل قال ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم اللي يأس الناس من رحمة ربنا يا دكتور عمرو صد- صدقني والله العظيم يبقى ارتكب أكبر جريمة في حق الناس لما اجي النهارده اقاس الناس من رحمه ربنا قول لي ذنب على وجه الارض ملوش توبه حتى الشرك حتى الكفر حتى الكفر يعني لو اني افترضت ان انسان عياذا بالله ربنا يعافينا ويعافيك لو انه كفر بالله سبحانه وتعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا اي عن الكفر يغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا فقد مضت سنه الاولين التائب من الذنب كمن لا ذنب له كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون إذا فأي ذنب مهما عظم المولى عز وجل يقول- يقول ورحمتي وسعت كل شيء فذنبي مهما عظم فهو شيء ورحمة الله ستسع لا محالة يقينا رحمة الله ستسع هذا الذنب إذا إذا الإنسان ما ييأس من رحمة ربنا سبحانه وتعالى وإلا كان ييأس عكرمة بن أبي جهل اللي احنا حكينا قصته المرة اللي فاتت كان يأس لأنه حارب النبي عليه السلام 21 سنة ورغم ذلك قال له والله يا رسول الله ما وقفت موقفا في عداوتك إلا وقفت أضعافه في نصرتك وما أنفقت نفقة في عداوتك إلا أنفقت أضعافها في نصرتك ومات يوم اليرموك شهيدا رضي الله عنه وارضاه حكيم بن حزام اللي عاد النبي 21 سنة ورغم ذلك يسلم في عام الفتح ويخش على النبي عليه السلام ويقول له نفس الكلمات اللي قالها عكرمة ما أنفقت نفقة وما وقفت نفس الكلمات ثم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يذهب ويحج في أول سنة ويأخذ معه ألف شاة ويطعم بها فقراء الحرم والسنة الثانية ياخد 100 ناقة 100 جمل وينحرها في, في هناك هناك ويطعم بها فقراء الحرم والسنة الثالثة ياخد 100 عبد وقد وضع في رقابهم خواتيم مكتوب عليها عتقاء للرحمن ويجي فيهم عرف يقول يا رب اللهم إني أشهدك أني قد أعتقت رقابهم يا رب العالمين فهم أحرار ابتغاء وجهك وأنت أولى بذلك فحرر رقبتي من نار جهنم وأعتق رقبتي من نار جهنم شوف قد إيه ثم يرجع بعد ما حج في المرة الثالثة ديت وهو في البيت وماسك المصحف وهو يقول أخشاك ربي وأحبك أخشاك ربي وأحبك ويبكي ويموت وهو يقول هذه الكلمات حكيم بن حزام أبو هريرة اللي أسلم قبل وفاة النبي عليه السلام بأربع سنين فقط ثم لازم النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطني وملأ الدنيا كلها بعطر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا وياما ناس يا دكتور عمرو أسلمت في آخر لحظة في حياتها ياما يعني الرجل سيدنا ابو هريره كان كان يعمل فزوره كده بين الصحابه يقول لهم اخبروني عن الرجل الذي شوف شوف المعنى اخبروني عن الرجل الذي دخل الجنه ولم يسجد لله سجده واحده اللي هو عمرو بن ققيش جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوه وقال له يا رسول الله اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا اصنع طب انت في ارض جهاد دلوقتي مش مش هينفع اقعد اعلمك بقى ازاي تصلي وتصوم وتحج قال له خش خد السيف وخش جاهد في سبيل الله فاخذ السيف وهو ينطق الشهادتين ثم دخل فقاتل فقتل فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمد لله عمل قليلا وأجر كثيرا دخل الجنة شوف قد ايه مجرد انه قال اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله ودخل فقاتل فقتل ولم يشعر بألم القتل لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الشهيد لا يجد من ألم القتل الا كمس القرصة ان واحد بس ايه يا دوب اتقرص قرصة كده بسيطة انا عايز اقول لكل انسان وقع في ذنب وكلنا ذاك الرجل نفسي أقول لك نفس الجملة اللي قالها لك حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال لكعب بن مالك اللي, اللي هو كان واحد من الثلاثة الذين تخلفوا في غزوة تبوك أول ما جه ونزلت توبة الله عز وجل عليهم ثم تاب عليهم ليتوبوا قال له أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك الله أجمل يوم وأجمل لحظة بتمر بالعبد حينما يتوب إلى الله سبحانه وتعالى أنا رأيت بنفسي بعض الشباب وكنت أستمتع استمتع برؤية الشاب اللي لسه تايب fresh كده طازة كنت انظر في وجه هذا الشاب يا دكتور عمرو اجد في وشه نضارة ونقاء ولمعان كده في عينيه وراحة وفرحة وسعادة لا تخطر على قلب بشر لو عرضت عليه كنوز الدنيا في هذا الوقت لن تعدل السعادة اللي تلاقيها في قلبه حينما يلامس التوبة شغاف قلب هذا الإنسان يبقى حتة إن احنا نيأس أو نقنط أبدا مش حد ييأس ولا يقنط من رحمة ربنا أبدا ممكن إنسان يعصى ربنا 80 سنة أذكر في مرة مرات كنا قاعدين في مسجد دكتور عمرو ودخل رجل عنده 80 سنة فدخل قال السلام عليكم ورحمة كان بعد صلاة المغرب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قلنا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فقال أخوكم في الله فلان الفلاني أبلغ من العمر 8 سنوات فكلنا ضحكنا فواحد قال له 8 سنوات ازاي يعني حضرتك ما شاء الله شكلك كبير قال له فعلا يا ابني أنا 80 سنة لكني لم أتب إلا وأنا عندي 72 سنة فالعمر اللي فات لا أتشرف به وعمري الحقيقي حسبته من يوم ما تبت ورجعت لربنا أنا عمري دلوقتي 8 سنين شوف المعنى الجميل شوف الإنسان لما يستشعر عشان كده بقول هو يوم يعني يوم ميلاد القلب الحقيقي يوم برجع لربنا أقول له يا رب فيقول لي لبيك عبدي قد غفرت لك أه الحقيقة عايز أه احنا وقتنا خلص اه طب نختم بدقيقتين كده في عنصر صغير كده عشان بالضبط. نبقى ختمنا العنصر ده احنا قلنا سمات التوبه عند الصحابه اول حاجه تعظيم الذنب ان انا اي ذنب عملته مهما كان صغير يا دكتور عمرو احس ان انا عملت حاجه كبيره عشان الحق اتوب لربنا سبحانه وتعالى الحاجه الثانيه عدم التبرير ما بررش ابدا عملت اعترف مش عيب مش عيب ان انا اذنب لكن العيب ان انا ابرر لازم اعترف عشان اتوب الى الله سبحانه وتعالى الحاجه الثالثه قلنا لا ياس ولا قنوط عمري ما في صحابي يأس او قنط من رحمه ربنا الحاجة الثالث الرابعة والخمسة في عجالة في دقيقتين كده ان التوبة من قريب مفيش اصرار ربنا قال ولم يصروا على ما فعل ربنا قال سبحانه وتعالى انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما لأن الحساب مش سهل النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب عذب وفي رواية من نوقش الحساب هلك في الشركات بيعملوا في آخر كل سنة كده إيه بيسموها الميزانية العامة اعمل ميزانية للذنوب اعمل حساب يعني يعني مش ميزانية يعني يعني احسب أذنبت كام ولا ذنب تؤجل التوبة ولا تؤجل التوبة نعم.
بمعنى يا دكتور عمرو واحد آه، من السلف تاب كان سبب توبته ايه قال قعدت احسب عمري فلقيت عمري بقى حوالي 22 ألف يوم ال 22 ألف يوم دولت قلت لو أذنبت في كل يوم ذنب واحد لكان الآن عندي 22 ألف ذنب فكيف أنا أذنب في كل يوم أكثر من 100 ذنب يبقى عندي ذنوب قد إيه فعاد إلى الله وتاب إلى الله سبحانه وتعالى آخر حاجة اتباع السيئة الحسنة أنا أذنبت ذنب أعمل بعديه حسنة إن الحسنات يذهبنا السيئة يذهبن السيئات ربنا يا رب يرزقنا وإياكم التوبة النصوح وأرجو من إخواني المشاهدين اللي بحبهم في الله وبتقرب لربنا والله بحبهم إن يعني يكثر الدعاء لوالدي آه، ربنا يا رب يبارك إن فيك يا شاء رب الله، العالمين إن شاء الله، ربنا يبارك فيك.
ودعواتك دكتور عمرو وأنا أحبك أتمنى في الله أن نختتم هذا إن الدعاء شاء وندعو الله.
للوالد ولجميع إن شاء الله مرضى المسلمين يا رب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم الصلاة والسلام اللهم يا رحمن يا رحيم بديع السماوات والأرض يا علام الغيوب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المن والإنعام يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا حنان يا منان يا حي يا قيوم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تغفر ذنوبنا يا رب اغفر ذنوبنا استر عيوبنا تولى أمرنا أحسن خلاصنا فك أسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا يسر على الصراط مرورنا ارزقنا جميعا حسن الخاتمة ارزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا ارزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا اللهم يا ربنا اللهم أحسن ختامنا اللهم أحسن ختامنا اللهم أحسن ختامنا اللهم اشف والدي يا رب العالمين اللهم اشفيه واشف جميع مرضى المسلمين اللهم احسن ختامه يا رب العالمين اللهم تجاوز عنه يا رب العالمين اللهم اجعل كل أعمالي يا رب اللهم اجعل كل أعمالي وكل حسناتي وكل دعوتي وكل كتاباتي وكل محاضراتي وكل كلمة قلتها من أجلك يا رب العالمين اجعلها في ميزان حسنات أبي وأمي اجعلها في ميزان حسنات أبي وأمي اللهم اعف عنه يا رب العالمين واشف مرضى المسلمين جميعا يا رب اللهم ارحم موتى المسلمين اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وف- وسد الدين عن المديونين برحمتك يا رب العالمين اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم ألف بين قلوب المصريين اللهم أغث إخواننا في سوريا يا رب إنهم جماعة فاطعمهم حفاة فاحملهم مرضى فداوهم اللهم تقبل شهداءهم واربط على قلوب ذويهم واجعل الدائرة على بشار وأعواني اللهم اجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم جزاكم الله خيرا